بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين موضوعنا عن عنوان من فضلك اسمعني لأنه اللي عملوه الشباب الحقيقة في الثورة وعلوا صوتهم قوي وهزوا الدنيا بصوتهم وغيروا فعلا الدنيا بصوتهم يخلينا نحس انه الشباب ده كان من بدري بيقول من فضلك اسمعني وما كناش سامعينه والخوف الحقيقة احنا كأهالي يكون ولادنا في بيوتنا عندهم ثورة داخلية واحنا مش سامعينهم وسنة ورا سنة بيقولك من فضلك اسمعني وانت مش سامعه وبعدين يضطروا يروحوا ميدان التحرير بعد كده يعني اقصد انه الحكاية تكبر وتوسع منهم ويبقوا ايه عاوزين يقلبوا الاوضاع في البيوت ويعني كاهن صديق بيقول لي روحت لقيت بنتي سبع سنين حاطه يفط في البيت والطلبات بتاعتها ويعني ما معناه مش هدخل البيت غير لما اعمل الطلبات دي ففكرة من فضلك اسمعني دي نداء الشباب بيقولوه لأن البلد ما كانتش سامعاهم وما كانتش محترمة صوتهم وما كانتش مقدرة رغباتهم الحقيقة صوتهم طلع وعلي وكسب و... وانتصروا وطلع معهم حق فاحنا مش بنتكلم من زاوية سياسية انما بنتكلم من زاوية تربوية يبدو ان احنا برضو في بلادنا ما تعودناش نسمع لأولادنا وشبابنا كما يجب وده الموضوع اللي هعرضه في دقايق ونتناقش فيه كأنه كل ولادنا بيقولوا من فضلك اسمعني طبعا ربنا يسوع له المجد حط لنا شعار زمان مهم قوي وجميل من له أذنان للسمع فليسمع لأنه يبدو في الزمن اللي احنا فيه من كتر ما بنتكلم ما بقيناش بنسمع كلنا بنتكلم وبنتكلم كتير وبنتكلم زيادة لكن ما بنسمعش بعض كفاية كل واحد عنده جواه كلام كتير عاوز يقوله لكن ما عندوش خلق وطولة بال وسعة صدر انه يسمع اللي قصاده كما يجب اللي قصاده ده مراته ده ابنه ده زميله ده صديقه ده والده ده يعني ناس تعبانة في المجتمع للأسف احنا مع العجلة بتاعة الدنيا اليومين دول بنتكلم أكتر كتير قوي ما نسمع لكن الحقيقة المجتمع الصحي البيت الصحي البلد اللي عايشة في مجال صحي تسمع أكتر ما تتكلم والإنسان الحكيم يشغل ودانه قبل ما يشغل لسانه والإنسان الجاهل يشغل لسانه ويعطل أو يقفل ودانه ما تنسوش كمان ان مشكلة شعب اسرائيل مع ربنا زمان لهم اذان يسمعون وايه وكأنهم لا يسمعون او بتعبير الكتاب ولا يفهمون لان قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت اذانهم ما بيسمعوش فكانت مشكلتهم الاساسية ما بيسمعوش ربنا يتكلم قد ما يتكلم بس ما بيسمعوش اللي في دماغهم في دماغهم الخوف نبقى احنا كده يا كبار تجاه اولادنا مش بس في علاقتنا مع ربنا ربنا يرحمنا لا نكون ما بنسمعش ماذا يدور في داخل اولادنا الاطفال والشباب مشكلة عدم السمع او مشكلة الزمن ده السرعة او الوقت يمكن السبب الاساسي ليه مش بنسمع لاننا بنجري كلنا بنجري والجري والهري اللي احنا فيه ده بيخلي فرصة ان انا اقعد اسمع ولادي بيفكروا ازاي او حاسين بايه او بنتي بتعاني من ايه او ابني في المدرسة مضايقه ايه ما عنديش وقت وتراكم بقى التعب ده والمؤثرات دي وبعدين توصل الى انفجار الانفجار ده يطلع منه باكتئاب يطلع منه بقلق يطلع منه بعنف يطلع منه بعزلة يطلع منه بثورة ايا كان هتوصل لايه يطلع منه بادمان كل ده لاني ما سمعتوش بدري وحصل تراكم داخلي من التعب اللي هو فيه وانا الحقيقة ما كنتش جنبه كنت جنبه كده بس منظر لكن ما اديتوش ودني كفايه ما فشش فيا ما طلعش كده يدلق اللي جواه عندي فما ريحتوش وده ال- يعني مش معناه يا جماعة ان انتوا اباء وامهات وحشين ولا مقصرين كلكم بتحبوا اولادكم وتتفانوا في تربيتهم انما في حتة ناقصة عندنا كلنا احنا مش بنسمعهم كفاية مش بنسمعهم صح وده اللي هنشوفه دلوقتي ازاي نسمعهم صح وازاي نسمعهم كفاية وازاي نتكلم في الاخر قوي مش في الاول قوي زي ما تعودنا برضه مشكلة من مشاكل بيوتنا ان الكبير دايما له ال- يعني فرصة الكلام اكتر من الصغير مع ان المفروض ان الكبير شبع كلام يعني انت خدت فرصتك في الكلام 40 50 60 سنة هو النهاردة 15 20 سنة لسه بياخد فرصته في الكلام اديله مساحة يتكلم اكتر مننا ما فيهاش حاجة احنا ليه عاوزين احنا اللي نتكلم اكتر بحكم ان احنا كبار طب ما احنا لسه بنحكي عن الفيسبوك بيطلعوا بيفهموا اكتر مننا في حاجات لازم نعترف بكده احنا بنفهم في- في الدنيا في حاجات اكتر منهم لكن الحقيقة هم فاهمين في حاجات اكتر مننا برضه يبقى الموضوع مش مجرد انا يا كبير لازم اتكلم كتير او لازم اتكلم اكتر الفكرة دي مغلوطة كمان مشكلة الزمن ده انه الكلام كتير لكن المعلومات تايهة يعني حتى إن اليومين دول بتوع السياسة دول والوطنية تلاحظوا في كلام كتير قوي بس محدش ماسك الحقيقة كاملة محدش قادر يقول ايه اللي بيحصل بالظبط في كل حاجة و... ودي مشكلة انه انه كل ما تسمع قليل كل ما تتغش في المعلومة اللي انت عندك كل ما تسمع اكتر كل ما الصورة تتضح اكتر اذا اللي بيسمع قليل اكيد متطرف في حكمه لانه ما سمعش كفاية ما درسش كفاية انما لما تسمع كفاية الصورة تبقى أوضح الحكم يبقى أفضل مش هقول أحسن حاجة لكن على الأقل هيبقى أفضل من واحد ما سمعش كفاية ما درسش كفاية فتكون صورة مش دقيقة عن اللي بيحصل رسالة أخرى عاوز أقولها لكم لابد للشاب أن يجد من يسمعه الطفل والشاب لو ما لقاش اللي يسمعه قنبلة موقوتة ولابد أن ينفجر في ثورة أيا كان شكلها مش لازم ثورة يناير دي إنما لها أشكال كتير أولا الشاب يجد من يسمعه في نفسه كل الأطفال والشبان عندهم حاجة اسمها السيلف توك يعني بيحكي مع روحه كله وإحنا كبار عندنا دي برضه أنت مخك بيكلمك بيحكي معاك إنما ساعات لأن ورانا حاجات كتير قوي موضوع الحوار مع النفس ده بيقل شوية إنما مع الطفل والشاب ده بيبقى عنده حوار مع نفسه مستمر والحوار مع النفس ممكن يبقى صحي وممكن يبقى مؤذي يعني الابن الضال لما رجع إلى نفسه وتحاور مع نفسه كان حواره صحي جدا ومفيد جدا وإنما لما في الأول ما كانش سامع الصوت اللي جواني اللي جواه كان كان ماشي غلط لما رجع لنفسه ونفسه قالت له ايه الغرض اللي انت فيه ده ما انت ممكن تعيش حاجة احسن من كده انت سبت بيت ابوك كان كله عز الحقيقة لما سمع نفسه فاق وعدل ورجع خد قرار مظبوط لازم الشاب يسمع يلاقي اللي يسمعه ما كانش نفسه يلاقي أصدقائه يلاقي أهله وأهم شخص بيسمع والحقيقة أكثر شخص مثالي في موضوع السمع ربنا له كل المجد ما أظنش حد فيكم مرة وقف يصلي وبعد ما صلى قال له يا رب دوشتك يعني هيقول له حبيبي ما دوشتنيش قول أي حاجة زي ما أنت عاوز ما مش ما حدش فينا هيقول لربنا زهقتك يا رب ما بيحصلش ده ممكن يبقى إحساسك لكن ربنا ما بيزهقش انما انت ممكن تحس بكده وانت بتحكي مع شريك حياتك او مع اولادك او اولادك معاك ي- يشعروا بعد شويه انا عطلتك انا زهقتك انا دوشتك يبقى حاسس باحساس كده ذنب شويه لكن مع ربنا لا يمكن يحسسك انك لا زهقته ولا دوشته ولا عطلته هو يحب قوي يسمعك وممكن يسمعك من هنا لمليون سنه كمان وعشان كده دايما ت- نقول انه افضل وسيله ان نعلم ولادنا من بدري يا ابني تعود تحكي مع ربنا وانت طفل تعود تحكي لربنا وانت شاب خلي صاحبك ربنا قبل ابوك وقبل والدتك وقبل اصحابك وقبل حتى نفسك احكي مع ربنا واللي تعود يحكي مع ربنا في كل صغيره وكبيره حتى لو ما لقاش اللي يسمع له في الدنيا ما بينهارش ما بينفجرش لانه عنده اللي يسمعه ويسمعه كده بكل الحب والحكمة اللي هنشوفها دلوقتي كمان الشاب لازم يلاقي اللي يسمعه لأنه ده اللي بيورينا كمية الموبايلات المستخدمة على فكرة احنا في مصر من أكتر بلاد العالم استخداما للموبايل مع ان احنا بالنسبة للاقتصاد يعني والمستوى التقدم احنا مش في الاول قوي يعني احنا متاخرين كتير ومع هذا استخدام الموبايلات عندنا في الشارع وفي المصالح وحتى في الكنائس استخدام مزعج جدا اللي بيلف منكم في العالم ما بلاقيش الناس طول الوقت ماسكه الموبايل زي بلادنا ما هو ده برضو معناه زي اللي احنا جعانين عاوزين اللي يسمعنا يعني وده استخدام مش صحي لانه مش دي افضل وسيله للحقيقه وسيله مكلفه بس هي بتورينا قد ايه انه هم ولادنا مش مسموعين كفايه والنهارده لما اب يحرم ابنه من الموبايل يسحبه منه كانه خد روحه تلاقي خناقه ملهاش اخر ازاي تاخد مني الموبايل لانه بيقعد عليه ساعتين ثلاثه في كلام مع اصحابه هو الحقيقه ده معناه هو مش لاقي المنفذ والودن الكبيرة الحلوة اللي بتسمعه اللي تخلي كلمتين وكفاية على الموبايل مش, تع... مش محتاج أكتر من كده لكن لما تلاقوا شبان كتير حياتهم في الموبايل أو الشاتنج على النت أو على الفيسبوك أو بقى كل المجالات الجديدة ده معناه أنه مش مسموع كفاية من الدوائر الطبيعية اللي هي ربنا له المجد أبوه وأمه على طول بعد كده إخواته أصحابه أب اعترافه مجتمعه لو الدوائر دي كلها سليمة يبقى استخدام التكنولوجيا هيقل وهياخد حجمه الطبيعي كمان الحقيقة لما الواحد ما بيلاقيش اللي يسمعه خياله بيشتغل زيادة أوي وهنا يا إما يمشي في اتجاه إيجابي يا اتجاه سلبي كتير من اللي اتضغطوا جدا وما كانوش لاقيين اللي يسمعهم دخلوا في مرحلة إبداع إبداعات كتابية أدبية فنية موسيقية لأن الخيال مبدع فساعات يكون الضغط ده هو هو اللي يطلع الإبداع والابتكار لأنه مش لاقي اللي يسمعه جواه حاجات كتير قوي لكن أحيانا تاخد منحنى أو منعطف خطير تدخل على قلق شديد على اكتئاب شديد على آآ آآ ادمان لانه الغليان والفوران اللي جواه مش راضي يطلع اذا تاني بقول لكم لازم ولادكم يطلعوا اللي جواهم شباب واطفال افضل طريقه نعلمهم بدري قوي يحكوا مع ربنا لكن ده ما بيلغيش دورنا ان احنا لازم نبقى دايما مستعدين نسمعهم ونستقبل منهم ونوسع قلبنا وعقلنا و و ودور علينا ومسؤولية كبيرة علينا قوي ان احنا نكون مستمعين جيدين امتى تسمع ابنك امتى تسمع ابنك اسمع ابنك من من اول يوم في عمره وصدقوني يقال دلوقتي في علم النفس اسمع ابنك وهو في بطن امه يعني ايه يقال ان الام اللي بتحكي مع ابنها وهو في بطنها لسه بيطلع نفسيته احسن من غيره والام اللي تبقى بتسمع تسبحه وقداسات وهي حامل كانها بتسمعه معاها بتشركه معاها بتصاحبه وهو لسه جنين كل ده بيشارك في تكوينه انما الطفل اللي لما يطلع حس ويلاقي ابتسامة مامته وهي شايلاه وهو لسه شهور ده نوع من الاستماع هي سمعته سمعته وبصت له بحب وابتسمت في وشه غير أم سايبة طفلها عمال يزن ويعيط وهي عمالة تشتم وترزع ومتغاظة من من صوته هنا هي مش طايقة تسمعه وهو لسه شهور دي نفسيته بتتعب وهو شهور لسه تصوروا بيدخل عليه الاكتئاب وهو شهور وده لما يبقى 30 سنة هيتعالج من الاكتئاب لأن مامته مش طايقة تسمعه وهو بيبي وأبوه زهقان من صوته واتغاظه بيكشر كل ده بيوصل للطفل وهو في في الشهور الأولى لما بيبتدي يستوعب ويعي أكتر بيبقى عاوز اللي يلغيه احنا ساعات بقى بنعتبر ان ده تضييع وقت احنا فاضيين لك يعني هنقعد بقى نلعبك طول الوقت هتحكي في الكلام الفاضي وبعدين يبتدي يتكلم يتكلم في عالم المسدسات والعربيات والعرايس وال... والواحد مهموم في الدنيا ومشغول بمئة حاجة فممكن يبقى جواه صراع أنا هسيب شغلي وأسيب الحاجات اللي ورايا وأقعد أحكي في الكلام الفاضي ده الحقيقة اللي ما يعرفش يسمع ابنه وهو بيحكي معاه في عالم العربيات والمسدسات أو ما عرفتش تسمع بنتها وهي بتحكي لها في عالم العرايس والخيال بتاعها مش هتسمع ابنها وهو شاب داخل في مرحلة خطيرة جدا وفي اختيارات خطيرة أو مش هتعرف تسمع بنتها وهي بتختار شريك حياتها وهتبقى هي في عالم وولادها في عالم لأنه من بدري قوي ما تصاحبوش عن طريق السمع يقال دلوقتي في علم النفس أن الصديق هو من يسمعك جيدا الصديق هو من يسمعك جيدا ضمن تعريفات الصداقة يعني لكن من أهمها دلوقتي عارفين عيالنا ليه أصحابهم أغلى مننا أحيانا عشان بيسمعوا بعض ولما صديق يسمع صديقه ما بيهبش فيه ويقول له ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده لا بيسمعه وبيضحك معاه و... ويا اما بيزقه على الغلط يا اما على الصح لكن على الاقل بيسمعه فتتصور دايما الدعوه اللي احنا بننادي بيها من فضلك اسمعني لانه برضو غلطه مشهوره يا احبائي ان احنا اول ما يبتدي يتكلم نعتقد ان احنا فاهمين هيقول ايه ونبتدي نرد وغالبا بنرد واحنا ما فهمناش هو قصد ايه واحيانا يكون عاوز يتسمع بس مش عاوز رد والنهارده في احد الخادمات ادتني مقاله جميله مترجمه عن يعني لما بتكلم انا مش مطالب رد انا مش مستعجل اسمع نصيحه انا مش عاوز حل انا عاوز اللي يسمعني انا عاوز اللي يسمعني انت ليه افترضت انك هتديني حل مين قالك ان انا عاوز منك حل مين قالك ان انا مستني انك انت تجيب لي الديب من ديله انا عاوزك تسمع بس انا عاوز اشكي بس انا عاوزك تركز معايا بس انا هعرف احل انا هعرف اعالج نفسي انا هعرف اتعامل مع مشكلتي انا كنت مستنيك تسمعني اذا احنا عندنا برضو مغالطة هنا ان احنا بننط على طول نحل ونتدخل وافترضنا ان هو بيتكلم عشان نحل له المشكلة الحقيقة ده معطل لنموه وده بيبعده نفسيا عننا مش بيقربه هو يقربه اكتر ان انا اسمعه واسمعه بصبر زي ما ربنا بيعمل كده زي ما هنشوف بنسمع ازاي واخليه يطلع كل اللي جواه ولو سمح لي اتكلم هتكلم بحساب شديد عشان فرصته هو يسمع كمان يبقى متى تسمع ابنك اولا من الطفوله عشان كده برضو غلطة مشهورة الآباء اللي بيسيبوا أولادهم في السنين الأولى ويسافروا فترات طويلة قوي والأمهات اللي بتبقى بتجري ورا لقمة العيش وترمي عيالها يعني أغلب النهار الحاجات دي ليها تأثيرات نفسية صعبة قوي صحيح ساعات بتبقى غصب عنكم لكن هي الحقيقة مش أحسن حاجة لأن مجرد وجود فرصة تلاقي وحوار واستماع طويل ده أكتر حاجة تحفظ نفسية أولادنا وسلامتهم اسمع ابنك في كل مشكلة لأنه عندنا أخطاء مشهورة الولد مثلا يجيب نمرة وحشة أو يعمل عملة في المدرسة ويستدعى ولي الأمر احنا أحيانا ناخد موقف عدائي مع أولادنا من أجل كرامتنا فبقى رايح المدرسة كولي أمر مكسوف طبعا إن هم يعني مستدعيني فبقى إيه الشرر طالع من عينيا ومش مدي فرصة لابني يدافع عن نفسه يبقى يمكن في المدرسة ما ادلوش فرصة يدافع عن نفسه وأنا ما اديتوش فرصة يدافع عن نفسه الحقيقة هذا الشخص هذا الطفل اللي محدش اداله فرصة يدافع عن نفسه ده جواه بركان وسينفجر سينفجر وغالبا هينفجر في وشنا احنا أول ناس لأنه مش هيسامحك سنين طويلة انك ما اديتوش فرصة ي- يدافع عن نفسه مش هيسامحك بالساهل لانه كان في امس الحاجة انه يقول لك يا بابا هو اللي ضربني الاستاذ هو اللي عمل كده طب انا كان غصب عني عشان كذا وكذا اسمعوا احنا ساعات نبقى قصاه في التعامل في الحتة دي يمكن ما بنضربش عيالنا لكن لمجرد ان انا مش سامعه انا قاسي عليه انا لازم اسمعه ولازم اديله فرصة يدافع عن نفسه ده من حقوق الانسان النهاردة اللي كلنا بندافع عليها وبنجري وراها حق الدفاع عن النفس من حقه يدافع عن نفسه انما يجي يتكلم اسكت انت غلطان طب اسكت اروح فين بقى هروح في عالم الخيال اللي فيه بقى كل العنف وكل الانتقام وكل الظلام لاني ما قدرتش اطلع الدفاع عن النفس في النور فاذا الانفجار ده هيحصل هيحصل لاني ما اديتوش ف- فرصه يطلع بشكل سليم اسمع ابنك في وقت مناسب وغير مناسب اقصد ايه وقت مناسب انت تكون مبسوط ومرتاح وفي مصيف و- والدنيا والمزاج رايق وبتسمعه طب لو انت تعبان ارجوك اسمع ابنك برضه لو انت مشغول معلش سيب اللي في ايدك واسمع ابنك برضه ابنك اغلى عندك من شغلك وابنك اغلى عندك من تعبك فما ما تقولش الوقت مش مناسب لانه ما بيجيش وقت مناسب في الزمن ده فخلي بالك لانه ممكن لما تقول الوقت مش مناسب يبقى توليت بعد كده يعني ايه ما يجيش الوقت اللي ممكن يفتح قلبه بعد كده ويتكلم فلما يبقى عنده استعداد يتكلم تعالى انت على نفسك يا كبير واسمعه فيما تسمع لابنك ساعات احنا ما نحبش نسمع لاولادنا غير في اللي يهمنا يعني ايه يجي يتكلم معاك في المذاكره ايوه تتعدل له بقى وتسمع ايوه ده كلام مفيد تعالى نتكلم في المذاكره يجي يتكلم في الكوره مش فاضيلك يجي يتكلم في ال- اصحابه يجي يتكلم في كلام بالنسبه لك ما مش مهم تقوم تتجاهله غلطه مشهوره لابد ان تسمع لابنك في كل شيء في كل ما يشغله ما عندكش هنا خطوط حمراء دي ممنوع يتكلم فيها ليه ممنوع امال يحكي مع مين كويس انه بيحكي مع ربنا طبيعي هيحكي مع نفسه لكن انت نمرة ثلاثة لازم يحكي معاك كأب وأم فما تسيبش مواضيع ممنوع الكلام فيها ما تسيبش مواضيع ما تهمكش فما يصحش يتكلم فيها لا اللي يهمه يهمك خليك زي ربنا انت لما بتتكلم مع ربنا في مواضيع بالنسبة لربنا له الك- المجد إله الكون تبدو ضئيلة جدا بيديك كل تركيزه لأنه أنت ابنه أحمدك يا رب لأنك استمعت كل كلمات فمي ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب سمعتها أو عرفتها اسمع لابنك في كل ما يشغله اسمع لابنك مع كل جديد الطفل هو داخل الحضانة عنده حكاوي لازم تسمع طفل طالع من حضانة الابتدائي عنده حكاوي طفل هو بيعمل علاقاته الأولى مع أخواته وأصدقائه عنده حكاوي طفل هو بيكتشف اللعبة عنده حكاوي الطفل هو بيتعرف على جسده عنده حكاوي الطفل هو الشر ابتدى يدخل عليه عنده حكاوي الطفل هو داخل على أول مرة على الفيسبوك عنده حكاوي الطفل ومشاعره بتتحرك كمراهق عنده حكاوي اسمع اسمع لابنك في كل مراحل حياته في كل جديد لأنك خليك صديقه في كل مرحلة ده هيطلعه نفسيته هادية وشخصيته قوية وجميلة ومستقرة ويعرف يحب ربنا ويعرف يحب الناس وه- وهيبقى إنسان تفخر بيه بعد كده اسمع لابنك في المخاوف برضو المقالة الجديد الجميلة اللي بعتتها الأخت الخادمة النهاردة ليا دي عشان ما عرفت إن عليا تحضير الموضوع ده حتة المخاوف دي الإنسان بيبقى عاوز يعبر عن خوفه وساعات اللي يسمعه ي- ي- يستهين بمخاوف يستقل بمخاوف يعني ما معناه إيه ما تسترجل بقى طب وهو عشان خايف في لحظة ضعف تست... يعني تستقل بضعفه وهي عشان بنتك مهزوزة في موضوع يعني تبص لها كده بكشرة و... و... و... يعني كأنك مستكتر عليها الخوف طب ده ربنا له المجد لما بيلاقينا خايفين بيطبطب علينا وبيجي لنا وبيطول باله على ضعفنا وبيواسينا وما بيقولش عيب عليكم ده أنا معاكم ما بيقولش كده ربنا بيقول ثقوا ثقوا أنا هو لا تخاف إذا اسمع لأولادك في مخاوفهم لأن الشخص لما يكون تعبان متعبي برضه مش عاوز المنطق العقلاني ده اللي يفند الموضوع طب ما هو عنده منطق يعني اليومين اللي فاتوا ناس كتيرة كانت قلقانة ومرعوبة وشباب كتير كان مهزوز وبعدين يجي يتكلم تلاقي اللي قصاده سخر منه يعني استهزأ بمخاوف فيكتم الخوف جواه إنما الحقيقة كتمة الخوف مش أحسن حاجة بالعكس هي بتزود الخوف مش بتقلله تلاقيه مش عارف ينام وتلاقيه عصبي على طول وتلاقي خطايا تغلبه وتلاقي حاجات كتير ليه لأن هو كان عاوز لما يحكي ويشكي ويعبر عن مخاوفه يلاقي عين حنينة كده بصاله وابتسامة مريحة وودن مفتوحة وقلب كبير و... ويسمع لغاية الآخر وبعدين يقول له أنا حاسس بيك أنا حاسس بيك أو معاك حق لكن ونبتدي بقى نحط الرجاء ونحط ربنا ونحط الوعد الحلو ازاي تسمع لابنك اسمع لابنك بصبر هقول كم كلمة كده اسمع لابنك اولا بصبر ما عندناش صبر اليومين دول اسمعوا لأولادكم بالصبر طولوا بالكم على أولادكم لما يحكم ساعات يبقى طفل ودي كتير على فكرة تحصل يكون بيتلعثم في الأول أو بطيء في عرضه أو مش عارف يلم الموضوع فتلاقيه يجيب حتة يمين وحتة شمال تقوم أنت تستعجله خلص بقى يعني أول ما تستعجله العثامة تزيد خلاص أنت حكمت عليه أنه هيبتدي تهته ويتلعثم عشان بتستعجله زي اللي بتزقه يجري يتكعبل اديله فرصته ممكن بكرة يتكلم أحسن منك وممكن يبقى يعني متميز في الكلام كمان لكن ليه تستعجله طول بالك اسمعه للآخر واسمعه بالطريقة اللي هو عاوز يعرضها ما, ما تقعدش تحط له الإطار الضيق قوي اللي لازم يتكلم فيه اسمع ابنك باحترام برضه عندنا أزمة إن إحنا كبار نحترم بعض لكن نيجي مع الصغيرين مش نفس درجة الاحترام ودي غلطة على فكرة يعني الفترة السابقة في البلد إن ما كانوش مقدرين أو محترمين رغبات الشعب الجعان أو الشباب الثائر كانوش متصورين إن الناس دي تحترم في طلباتها كما يجب وطلعوا بقى إن هم اللي يكسبوا الجولة لازم نسمع أولادنا باحترام هو محترم لأنه هو ابن ربنا هو صورة الله ومثاله وهو راجل المستقبل وهو اللي بكرة أنا يا كبير هعجز وهبقى محتاجه وهبقى نفسي هو اللي يحترمني فدلوقتي أنا كمان لازم أحترمه اسمع ابنك بتفهم بتفهم يعني إيه برضه مشكلتنا كأحفاد للفراعنة إن إحنا دايما اللي في دماغنا في دماغنا يعني يعني إلى حد كبير بنبقى إيه أنا فاهمها كده هي دخلت كده ومش هتتغير فكل اللي بيتقال ده يعني إيه كلام فاضي فأنا مش عاوز أفهم وجهة نظره أنا عاوزه يخلص عشان أقنعه بوجهة نظري افهم افهم اللي بيقوله يمكن يقول كلام كويس والحقيقة بيقولوا كلام كويس والحقيقة بنطلع احنا كبار ساعات غلطانين اتمنى المحاضرة دي ما يسمعوهاش الشباب لحسن يمسكوا في خناقكم لكن بنطلع كتير احنا كبار ملناش حق في اللي بنقوله وبيطلع معاهم حق افهم اللي بيقوله كويس لانه ممكن يكون من وجهة نظره معاه حق اسمع ابنك بحب والحب ده زي ما انتم عارفين في التواصل مش مجرد انا بحبك انا بحبك ليها وقت لكن الحب يجي في النظره يقول نظر إليه يسوع وأحبه وانت باصص في عينيه وهو بيحكي لك النظرة دي كلها حب وانت ايدك على كتفه كل ده حب وانت بتسمعه وانت ماسك ايده وهو لو طفل على حجرك وبيحكي الحب في منه ال verbal اللي هو الكلام وفي منه ال non-verbal التواصل ده 80% مش كلام خلينا نسمع أولادنا بحب يعني يبقى وهو بيحكي أنا محاوطه بنظرات كلها حب بابتسامة كلها حب بوش بيقول له قول يا حبيبي من هنا للسنة الجاية براحتك أنت أغلى حاجة عندي لأنه لما يلاقي اللي يسمعه بحب كل مشاكله تتحل لوحدها ويطلع شخصية قوية جدا وقائدة وحكيمة ومحبة وكل حاجة حلوة تتظبط لوحدها اسمع ابنك بتشجيع برضو احنا كلنا نتقن النقد ونفشل عادة في التشجيع مشاكل الزوجية تلاقي نقول له يا أخي قول لمراتك كلمة حلوة يقول لك ما بعرفش يعني تعرف تزعق وتعرف تنقد وتعرف تلخبط وتعرف تلبخ وتيجي عند التشجيع ما تعرفش نقول له يا أخي قول لأولادك كلمة كلمة حب ما بعرفش أدلع تعرفش تدلع وتعرف تعمل كل حاجة تانية اشمعنى تدلع طب ماما محتاجين شوية دلع قول كلمة حلوة شجع إذا كنا كبار بنحب نسمع كلمة تشجيع اللي طالعين للدنيا دول مش محتاجين تشجيع اسمع بتشجيع والتشجيع ده برضو مش معناه تقاطعه لا معناه انك بتقول له معاك حق انا فاهمك انا حاسس بيك برافو عليك هو ده الصح انت وانت بتسمعه بترمي كده كلام او موقف بتقول له انت صح انت مش لازم صح على طول لكن معاك حق في حاجات انت وبتسمع ابنك اسمعه بتفاهم ايه الفرق بين تفهم وتفاهم لا في فرق التفهم يعني ادي ودنك وعقلك ليه افهم اللي هو بيقوله كويس بتفاهم يعني وانت بتتكلم بتقول وجهة نظرك وعندك استعداد يرفضها وعندك استعداد تحاوره مرة أخرى ويجادل وتحاوره مرة تالتة التفاهم يعني رايحة راجعة كده هو يقول وانت تقول وبعدين تسمع وتقول وهو يسمع ويقول و... التفهم يعني أنا فهمت تقصد إيه أنا سمعتك للآخر أنا مقدر كل اللي أنت فيه التفاهم يعني أنا هبتدي أتكلم ولسه هسمع تاني لسه هسمع ردك على اللي هقوله فالتفاهم هي العملية الديناميكية المستمرة اللي تخليه فعلا يعني يحب يقعد معاك يحب يحكي معاك وحتى لو ما طلعتوش برأي نهائي هو استمتع بالحديث معاك هو ما خسرش الوقت اللي قضاه في حديث مع أبوه أو أم اسمع ابنك بتركيز برضو احنا مثقلين ومهمومين بأمور كثيرة لكن لا بنسمع ربنا بتركيز ولا بنسمع بعض بتركيز مع ان التركيز بيغير وبيوفر وقت كتير وبيحل مشاكل كتير قوي ركز معايا مرة شاب كده بعت لابوه رسالة يعني بخط كبير كده قال له ركز معايا مش كل ما اجي اكلمك الاقي مخك في 100 حاجة واعيد الكلمة 100 مرة طبعا انتوا نفسكم النهاردة بتقولوا كده لاولادكم يا ابني ركز معاه ما هو بصراحة هي رايحة راجعة احنا اللي ابتدينا ما ركزناش معاهم فهم مش مركزين معانا وربنا له المجد يا عيني أكتر واحد مظلوم في الموضوع بيقول لنا كلنا ركزوا معايا يقول الكلمة بدل المرة مئة مرة عشان الواحد يركز ويسمع إذا اف اسمع أولادك بتركيز لأنه ممكن يكون في كلام من وراء الكلام ممكن يكون في حاجات مش قادر يقولها تستشفها لو مركز ممكن يكون في متاعب مش راضية تطلع طالعة في مواضيع أخرى لو مركز هتعرف وهتفهم وهتسمع ما يقال وما لا يقال لأنه أحيانا في كلام ما بيبقاش بيتقال بالشفايف اسمع ابنك بأمانة بأمانة يعني إيه لو اللي بيقوله سر يبقى لازم يفضل سر لو اللي بيقوله سر لازم يفضل سر ودي مصيبة من المصايب إنه ولادنا أحيانا ما يثقوش في أمانتنا تجاه ما يقوله يعني يلاقي إن أبوه قال لعمه ولا قال لأصحابه اسكتوا مش ابني مش عارف إيه وهو يكون قال الكلمة بصعوبة قدامك عشان فيها نقطة ضعف جواه فلما أنت استهترت بالشعور ده وفضحته قدام أصحابك أو إخواتك أو كده هو قفل قفلة جامدة قوي وقرر داخليا أنا مش ممكن هحكي معاك تاني مش هتعرف سري أبدا وساعات تيجي من غلطة واحدة على فكرة هتقولوا مش بيسامحونا لا مش مسألة بيسامحونا هي مسألة بيبقى جرحها صعب فساعات احنا يا كبار نستخف يعني ان اولادنا عادي يغلطوا ولا يأثروا ولا لكن يكون هو حساس قوي وانت ما تحتفظش بالحديث اللي حصل بينكم كاتنين ويفاجأ ان في ناس تانية سامعة بيه ويتقفل قفلة جامدة قوي اسمع ابنك بإعجاب لأنه زي تشجيع بس درجة أكتر لما يحس ابنك أن أنت معجب بيه أن أنت مفتخر بيه أن أنت واثق فيه أن أنت يعني مش مكسوف منه مش بتغطي عليه لا تفرق معاه كتير قوي لأنه كتير من ولادنا بيحسوا أن احنا مكسوفين من تصرفاته وده على فكرة بيشطب على ثقته بالنفس خالص بيحطم رضاه عن نفسه إذا كان أبويا أغلى واحد ولا أمي أكتر واحدة قريبة ليا مكسوفة مني إذا أنا أحسن لي ما أكونش موجودة أكتر إذا أنا موتي أحسن بيبقى ده اللي واصل له يعني ودي بتبقى بقى إيه يعني كلكوعة كبيرة جواه تاخد سنين عشان تطلع وترتاح لو ما عرفش يقابل ربنا كويس ويشبع بيه يفضل طول العمر تعبان اختم واقول ايه وانت بتسمع ابنك انا واخد شعار من فضلك اسمعني ولادنا بيقولوا كده عشان ما يعملوش ثوره علينا من فضلك اسمعني احذر المقاطعه ما تقاطعش كتير احذر المقاطعه لان لما بتقاطع ساعات تستثير غضبه وبعدين تحاسبه على الغضب اديله فرصه يكمل رايه للاخر اديله فرصة يعبر عن نفسه بطريقته لأنه المقاطعة الكتير دي بتغيظ بتضايق إذا كانت بتضايقك يا كبير بتضايقه هو كمان كصغير فبقدر الإمكان ما تقطعش احذر التهكم وانت بتسمع اوعى تستخف او تستهزئ او تستهين او تتهكم او تسخر من اي كلمة او تعليق بيقوله لأنه ده على طول بيقول في باله هو ده اللي انت خدته مني هو ده آخر يعني رد فعلك أنا بتكلم في موضوع وانت بتتريق على الكلام وطبعا على فكرة بيبقى عندهم طولة بال ويحاولوا مرة واتنين وتلاتة كمان واحنا بنضيع كل الفرص دي ونخسرها ببعض الطرق الغلط احذر التجاهل يعني ايه ما ينفعش يكون اللي بيقوله ده ما يوزنش عندك ما يفرقش معك لازم يوزن لازم النهاردة مثلا الحكومة اللي فاتت ما كانتش راضية تسمع الصرخات والشكاوى اللي بيقولوها الناس في كل حتة يا ناس ارفعوا الظلم يا ناس ادونا حقنا يا ناس عاوزين عدل يا ناس حرام عليكم ناس واصلة فوق قوي وناس مذلولة قوي لما ما تسمعش الصوت ده كذا مرة حصل انفجار ومحدش قدر يلمه خلاص وكان انفجار صحي إلى حد كبير طب وليه ده يوصل في العلاقة بيننا وبين أولادنا ليه ما تسمعش وتحترم ولا تتجاهل الرأي ما تتجاهلش الشكوى ولا الرأي أو تستخف احذر الغضب ما تغضبش وانت بتسمع حتى لو الكلام شوية مش زي ما انت عاوز احيانا يكون ولادنا غضبانين زيادة شوية فيقول كلمة مش مش مظبوطة قوي فيها حدة شوية فيها تطاول خليك هادي خليك وديع عشان تصلحه لازم انت تفضل صح لكن غضب بغضب انتوا الاتنين غلط فلو هو غلط انت ما تغلطش وبعد ما تسمعه كويس ممكن وانت بترد في وقتها او في وقت تاني تصحح الحتة الغلط تقول له برضو الحتة دي ما كانش صح تتقال كده الكلمة دي ما كانتش في مكانها مظبوط لكن احذر الغضب لأن رد فعل الغضب معناه نقفل المناقشة احذر التأجيل الكتير بعدين من أكتر الكلمات المستفزة لأولادنا بعدين بكرة بعد أسبوع مش نبقى نشوف إن شاء الله الكلمات دي في قاموس الشباب مستفزة لأن هو كشاب أديكوا شفتوا في, في التحرير ما كانوش عاوزين يروحوا كل العقلاء يقولوا لهم مش كل الطلبات هتخلص النهاردة طبيعي منطقي طولوا بالكم إنما بطبعه الشاب مستعجل فأنا مش بقول إنه صح في دي لكن ما ما تستفزوش بالتأجيل اللي ويعني والتسويف لأن ده بيغيظه جدا تفاعل بقدر الإمكان واحترم حتة العجلة أو الاستعجال اللي جواه حتى لو غصب عنه احذر لغة الأوامر واحنا داخلين على مرحلة الشباب أعلن رفضه تماما للغة الأوامر والنواهي في المجتمع وبالتالي ده مش معناه ان احنا هنفقد مكانتنا كاباء وامهات لكن يعني ايه لغه الاوامر لغه مش مريحه هي كده لازم تعمل كده اسمع الكلام اللغه دي اقل اللغات تاثيرا لا وانت بتسمع اسمع كويس قوي افهم احترم تفاعل قول رايك قول وجهه نظرك خد ودي اه أفضل جدا من أنك أنت تقنعه من أنك تقمعه لأنك لو قمعته مرة واتنين هو بعد كده هينفجر لكن لو أقنعته واقتنع يبقى هيعمل اللي أنت قلته برضا وهيكمل فيه حتى لو أنت مش جنبه أختم وأقول من فضلك اسمعني شعار ابنك بيقوله حتى لو ما كانش بيقوله فأرجوك تلحق تسمعه من فضلك اسمعني بيقولها ابنك ليك احذر فوات الوقت فوات الوقت يعني ايه يعني يجي وقت تقول له يا ابني احكي لي يقول لك من امتى بحكي لك يا ابني عاوز اعرف ايه اللي بيحصل يقول لك ومن امتى انت بتعرف حاجه فحاسب للوقت يكون راح منك فاسمع ال ال الصرخه دي بدري من فضلك اسمع من فضلك اسمعني هتقولها انت لابنك لكن لابد أن يحذر هو فوات الوقت يعني إيه سوري أقول الرسالة دي مع إنها مش ليكم لما بقعد مع الشباب ويبقوا برضو ارتباطهم بيكوا يا كبار مش كفاية بقول له حبيبي أبوك دلوقتي محتاجك والدتك محتاجاك اسمع لها لحسن يجي اليوم اللي تقول هو فين بابا كان نفسي أسمعه أو يسمعني فأنا بنقول لهم برضو زي ما انتم محتاجين الكبار يسمعوكم اسمعوهم لأن الأيام بتجري والعلاقات الجميلة دي ملهاش تمن وبيجي شاب في لحظة يقول للأسف ما كنتش حاسس ببابا لكن سبقني للسما فزي ما بنقول لكم اسمعوا ولادكم بنقول لهم هم كمان اسمعوا الكبار أهم من دي ومن دي الحقيقة من فضلك اسمعني أتجاسر وأقول ربنا نفسه بيقول كده بيقول لكل واحد فينا يا ابني من فضلك اسمعني ربنا نفسه بيقول كده يا حبيبي من فضلك اسمعني في كلام كتير عاوز اقوله لك وانت مش راضي تسمعني فاحذر فوات الوقت لان الكتاب بيقول اليوم ان سمعتم صوته لا تقص قلوبكم لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد